احنا في تأملاتنا السابقة للمزامير ما اخدناش حاجة من مزامير الساعة التاسعة عشان كده ناخد المزمورين الاخيرين من الساعة التاسعة هتلاقوا اخر مزمورين مزمور احببت ومزمور امنت مكتوبين في الاجمية في الاجبية 114 و 115 في النسخة البيروتية تلاقوا المزمورين دول 114 و 115 هما الاتنين عبارة عن مزمور واحد رقم 116 محطوطين هما الاتنين في مزمور واحد يعتبروا من المزامير اللي تسمى مجموعة الليلويا مجموعة الليلويا تلاقوا من المزمور 111 المزامير تبتدي بقليلويا عبارة عن مزامير من 111 ل 118 كانت هذه المزامير تقال في عيد الفصح وفي عيد الخمسين وفي عيد المظال وفي بعض مناسبات التكريس مزامير تهليل وتسبيح وشكر لله هذه المزامير من أهميتها ان المسيح نفسه صلى بها هو وتلاميذه الاطهار المسيح نفسه صلى بها هو وتلاميذه الاطهار عندما صنع الفصح مع تلاميذه يقول الكتاب فسبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون تلاقوها في متى 26 عدد 30 فالمزمور ده مزمور مهم رتل به المسيح نفسه عايزين نشوفه ونقراه وناخد منه بعض تأملات روحية بيقول ايه احببت لان الرب سمع صوت تضرعي احببت لان الرب سمع صوت تضرعي لأنه أمال أذني أذنه, أذنه إلي فأدعوه كل أيامي لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت يا رب نجي نفسي الرب رحيم وصديق وإلهنا يرحم الذي يحفظ الأطفال هو الرب اتضعت فخلصني ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك لأن الرب قد أحسن إلي وأنقذ نفسي من الموت وعيني من الدموع ورجلي من الزلل أرضي الرب أمامه في كورة الأحياء الليلة هذا المزمور من مزامير الفصح كان يقال في الفصح والفصح يعني العبور يتذكر فيه الناس عبورهم من أرض العبوديه وخروجهم من نير فرعون واجتيازهم البحر الأحمر فمزمور يحمل الشكر لله والتسبيح والحمد والعرفان بالجميل والشعور بمحبة الله وتذكر الضيقات الماضيه التي أنقذ الرب النفس منها هو مزمور يعبر عن الخلاص الخلاص المادي من نير فرعون ورموزه الى الخلاص الروحي من نير الشيطان خلاص به رجع نسل يعقوب الى بيت ابائهم كما كانوا من قبل ولذلك في النصف الثاني من المزمور اللي بيقول آمنت لذلك تكلمت يقول كأس الخلاص آخذ وباسم الرب أدعو شعور باستجابة ربنا وشعور بالراحة التي يرجع إليها الإنسان بعد التعب ناخد آية آية يقول أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي عبارة أحببت عبارة لها أهمية كبيرة في الحياة الروحية الإنسان بيعبر عن حبه نحو الله إن ابتدت علاقته بالله تبقى علاقة حب مبنية على الخبرة السابقة بالله أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه كل أيامي لما ربنا خلص هذه النفس شعرت بالحب نحو الله فقالت أحببت كلمة أحببت هي استجابة النفس لدعوة الله لما بيقول يا ابني اعطني قلبك ولما بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك فبيقول أنا أحببت أنا وصلت إلى درجة الحب هذه كنتيجة من نتائج الخلاص الذي نلته على يدي الله هذا الحب هو الذي يريد الرب ان الانسان يعبر عنه مفيش شك ان السيد المسيح فرح كثيرا عندما قال له بطرس أنت تعلم يا رب كل شيء أنت تعلم أني أحبك نفس بدأت ترتبط بالله بدر رباط المخافة ورباط الطاعة ورباط الناموس بدأت ترتبط برباط المحبه المحبة اللي مبنية على خبرة في ناس بيقولوا الحب أعمى لكن هنا في المزمور مش الحب أعمى ده حب واحد مفتح رأى خلاص الرب أنقذه الرب من فرعون أنقذه الرب من البحر الأحمر أنقذه الرب من العبودية أحاطت به الأخطار من كل جانب ومع ذلك خلصه الرب فبيقول أنا أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي يعني محبته كان لها سبب مبنية على أساس من الخبرة طبعا إحنا في أيامنا لنا أسباب كثيرة نقولها غير هذا أنا أحببت مثلا لأن المسيح تجسد من أجلي ولأن المسيح مات من أجلي أحببت لأن المسيح أعطاني جسده ودمه أحببت لأن المسيح حل بيننا وحل فينا أحببت لأن المسيح أعطانا روحه القدوس يمكث معنا إلى الأبد في أسباب كثيرة يقولها المؤمن المسيحي لما يقول عبارة أنا أحببت ويقول أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي تضرعت إلى الله والرب سمع سمع سمع صوت تضرعي هناك أشخاص يتضرعون في صمت مثل حنة أم صموئيل كانت تصلي وتتضرع في صمت وشفتاها فقط تتحركان وفي ناس يلذ لهم أن يصلوا بصوت يصلي بصوت عالي ففكره بيكون أكثر تركيزا لأن الحواس بتاعته بتسمع صوته فبيبقى فمه يتكلم بكلام التضرع وأذناه تسمعان كلام التضرع وبيكون عنده تركيز أكتر وفي أشخاص التضرع بتاعهم يكون بصوت منغوم منغم يعني يلحن الصوت بطريقة شجية ويقول الألحان هكذا والمزامير زمان كانت تغنى داوود كان بيغني المزامير بصوت على الآلات وأمامه فرق موسيقية تلحنها وفي الأديرة كانت تصلى المزامير بالألحان والرهبان كانوا يصلون المزامير بصوت منغم زي الهوس الرابع مثلا دلوقتي عبارة عن مزامير ملحنة وزي مزامير كتير قوي ملحنة كانوا زمان بيصلوها بصوت فبيقول أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه كل أيامي بيتصور إن ربنا ميل ودانه كده عشان يسمع في الحقيقة إن الشخص لا يميل أذنه لكي يسمع إلا لو كان اللي بيتكلم صوته ضعيف وصوته خفيف ومش قادر يتكلم بصوت عالي مريض تعبان وميوطي الواحد عليه ويصغي بأكثر التفات لكي يتسمع صوته فداود بيقول أنا بهذا الشكل أنا إنسان أمام الله ضعيف ومريض ليست لدي القدرة أن أتكلم ربنا علشان يسمعني بيميل أذنه ويحاول أنه ينصت إلى كل همسة وإلى كل كلمة تخرج من فمي بنوع من الاهتمام بطلباتي وأنا لما لقيت في هذا الحب أحببت أنا أيضا لأنه سمع صوت تضرعي باهتمام وأمال أذنه لكي يسمع صوتي الضعيف هنا برضو في المزمور فيما يتكلم عن محبة الله بيتكلم عن ضعفه انه بيتكلم بصوت ضعيف ومسكين احببت لان الرب سمع صوت تضرعي لانه امال اذنه الي فادعوه كل ايامي استجابه الصلاه في الحقيقه بتقود الانسان الى نوع من الحب والى الايمان بالصلاه فيتمسك بها يا ريت الواحد فينا يقعد بينه وبين نفسه ويستعرض المرات اللي ربنا سمع فيها صوت تضرعه المرات اللي ربنا فيها أمال أذنه واستمع كم مرة انت كلمت ربنا وربنا سمع واستجاب وبعدين انت نسيت ان ربنا سمع ونسيت ان ربنا استجاب ونسيت ان ربنا قبل الصلاة وضاعت هذه الخبرة في بحر من النسيان فمحبتك لله فطرت مشكلتنا في الحياة الروحية إننا باستمرار نبحث في طلباتنا الجديدة هل تحققت أم لم تتحقق يا ريت ندور في الطلبات القديمة نشوف قد إيه الطلبات اللي قلناها وربنا سمع صوت صلواتنا ونخلي الحكاية دي تربطنا بربنا برباط الحب انت يا رب وان كنت بتتباطأ معايا حاليا في الطلبة الفلانية او الفلانية لكن انا منساش جميلك عليا انك سمعت صوت تضرعي الصلاة الفلانية صليتها واستجيبت والصلاة الفلانية ادتني فيها طلبي والصلاة الفلانية والفلانية والفلانية وتقعد تعد وتدخل في خبرة مع الله فتوصل الحكاية دي توصلك لنتيجتين أول نتيجة حياة الحب والشكر وتاني نتيجة إنك تدعوه كل أيامك فتتمسك بالصلاة بالأكثر وبعدين ابتدى صاحب المزمور يدور يتأمل في الضيقات اللي مرت عليه وربنا نجاه منها بيقول ايه لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت يا رب نجي نفسي لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني أنا هدعوه كل أيام حياتي لأني أتذكر الضيقات اللي مرت بيا وربنا استجابها أدعوه كل أيام غربتي وأدعوه كل أيام مزلتي وكل أيام الخطية اللي قضيتها على الأرض وكل أيام الضيق وكل أيام التعب أدعوه عندما كنت في الوحل وأخرجني منه وعندما كنت ساقطا فأقامني لأن ربنا بيقول في يوم مقبول سمعتك في يوم كانت الطلبة تستحق فيها إنها تطلب لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت لما نرجع للقصة التاريخية نجد فعلا أوجاع الموت اكتنفتني اكتنفتني يعني حاصرتني لدرجة ان الناس يأسوا البحر أمامهم والعدو خلفهم وضاقت أنفسهم جدا حتى إنهم قالوا لموسى هل لأنه لا توجد قبور في أرض مصر أخرجتنا لتميتنا في البرية فأوجاع الموت اكتنفت وموسى قال قفوا وانظروا خلاص الرب الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون خبرة لطيفة في الحياة لدرجة من اهتمام الكنيسة بهذه الواقعة جعلتها مادة الهوس الأول في تسبحة نصف الليل باستمرار نسبح ونذكر هذه الحادثة كيف إن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني الموت بقى موجود أمامي في كل لحظة وآلام الجحيم أحاطت بي ممكن الإنسان ياخدها من الناحية الروحية أوجاع الموت اكتنفتني يعني أحاطت بي الخطية أحاطت بي التجربة في عنفها وأجرة الخطية هي موت وأوجاع هذا الموت أحاطت بي كنت واقع كنت ساقط كنت في موت الخطايا زي ما قال الرسول كنا أموات بالخطايا أو زي الابن الضال اللي قيل قال عنه الآب إنه كان ميتا فعاش أو زي ملاك سردس اللي قيل عنه لك اسم إنك حي وأنت ميت أوجاع هذا الموت اكتنفتني وأنا ساقط في الخطية وتعبان وشدائد الجحيم أصابتني وجدت الجحيم أمامي كنتيجة للخطية ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت يعني ايه ضيق وحزن الضيق تعب من الخارج والحزن تعب من الداخل يعني احاطت بي الاحزان من الخارج ومن الداخل من الخارج يوجد ضيق ومن الداخل يوجد حزن ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت في الحقيقة مسألة تدعو للاهتمام ان الانسان يبص في وقت من الاوقات يلاقي الدنيا ضاقت في وجهه وتعب من كل ناحية ومش لاقي اي نتيجة ولا اي حد ينقذه شوفوا في مزمور 141 من مزامير النوم بيقول ايه بيقول اسكب امامه توسلي ابث لديه ضيقي عند فناء روحي مني وانت علمت سبلي في الطريق التي اسلك اخفوا لي فخا تاملت عن يمين وابصرت فلم يكن من يعرفني ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي فصرخت إليك يا رب وقلت أنت رجائي وحظي في أرض الأحياء انصت إلى قلبتي لأني قد تذللت جدا نجني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا تأملت عن يمين وأبصرت ليس من يسأل عن نفسي فصرخت إليك يا رب أنا صرخت إليك بعد ما تعبت ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت كتير قوي احنا لا ندعو الا لما يحيط بنا الضيق والحزن يا ريت ندعو باسم الرب باستمرار إن لم نستطع أن ندعو باسم الرب باستمرار فعلى الأقل في الضيق والحزن ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت في ناس كتير لما يحيط بيهم الضيق والحزن يدوروا على الأصحاب يدوروا على المعونة البشرية يدوروا على مواهبهم يدوروا على ذكائهم يدوروا على جميع الحيل على جميع انواع الحكمه لكن ينظر ان واحد فيهم يلتجئ الى الله لما بيجي لنا مرض بندور على الاطباء وندور على الادويه وندور على المختبرين في هذه الامراض وندور على فلان وعلان وينظر ان انسان يقول ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت ربنا بيقول ادعوني في وقت الضيق سواء كان ضيق روحي او ضيق جسدي سواء الخطية ضغطت على روحك وكادت تدخلك الجحيم او الاعداء من الخارج ضغطوا على روحك وكادوا انهم يورثوك اليأس والتعب ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت يا رب نجي نفسي عجيبة العبارة دي يا رب نجي نفسي من أصغر الصلوات الموجودة ومن أكثرها عمقا مين فينا عايز صلاة أكتر من الكلمتين دول يا رب نجي نفسي يا رب خلص نفسي خلص من الفخ حمامتك خلص هذه النفس التي افتديتها بدمك وخلص هذه النفس التي اشتريتها قبلا وصارت لك يا رب نجي نفسي كتير قوي من الصلوات بتكون قصيرة وقوية زي السهم كده توصل للهدف بسرعة وهي صلاة محددة وعميقة مملوءة بالمعاني وقليلة الألفاظ زي عقرب الثواني أقصر عقارب الساعة وأكثرها سرعة وأكثرها مجهودا ودورانا وتعبا ولفا وأقلها تقديرا في نظر الناس يا رب نجي نفسي صلاة قصيرة وقوية ومتضعة يا رب نجي نفسي هي صلاة العاجز العاجز عن خلاص نفسه هي صلاة المؤمن بأن الله قادر أن ينجيه هي صلاة الطفل الذي يتشبث بأبيه هي صلاة الغريق الذي ينادي لقارب نجاه صلاة قصيرة ومحددة ومليانة ومتضعة يا رب نجي نفسي تمام زي صلاة النص اليمين اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك زي صلاة يا رب ارحم اللي احنا بنكررها كتير يا رب نجي نفسي يا ريت نحفظ العبارة دي في صلواتنا يا ريت نقولها كتير طول ما احنا ماشيين نلاقي التجربة جاية من بعيد نقول يا رب نجي نفسي نلاقي الخطية محيطة بينا من كل جانب نقول يا رب نجي نفسي نلاقي الأعداء بيتآمروا علينا نقول يا رب نجي نفسي الفخ انكسر ونحن نجون نجونا عوننا من عند الرب الذي صنع السماء والأرض ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت يا رب نجي نفسي كويس انه بيطلب النجاه لنفسه في ناس بيطلبوا النجاه للجسد في صحة في مرض في ناس بيطلبوا النجاح من أمور مالية ومشاكل عائلية لكن كويس الإنسان اللي بيطلب النجاح لنفسه مين فينا بيطلب النجاح لنفسه احنا بنطلب النجاح من مشاكل في الشغل ومشاكل في البيت ومشاكل مالية ومشاكل اجتماعية ما تقولش يا رب نجي نفسي وانت بتضيع نفسك اذا اتاك الضياع من الخارج قل له يا رب نجي نفسي وايضا اذا اتاك الضياع من الداخل قل له كده قل له يا رب نجي نفسي من نفسي نجيني من نفسي نجي نفسي لان انا انا اكبر عدو لنفسي انا اللي بضيع روحي بضيع روحي بطريقتي في التفكير وبضيع روحي بشهواتي ورغباتي وبضيع روحي بحواسي ونظراتي وسمعي يا رب نجي نفسي مني نجيها مني ونجيها من الشيطان ونجيها من العالم ونجيها من المادة يا رب نجي نفسي الرب رحيم وصديق وإلهنا يرحم الله لا يحتمل إنسان يستغيث به على طول نقول الرب رحيم وصديق وإلهنا يرحم في بعض أوقات نستغيث ولا نغاث تكون رد على حاجة سابقة شوفوا الكتاب بيقول ايه بيقول الذي يسمع صلاة المسكين ولا يستجيب يصرخ هو أيضا ولا يستجاب له الذي يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو ايضا ولا يستجاب وبيقول الكتاب طوبى للرحماء فانهم يرحمون عايز ربنا يرحمك ارحم غيرك وعايز ربنا ينجي نفسك ساهم بكل قدرتك في تخليص الناس على قدر استطاعتك انقذ غيرك أم, أم لما تطلب وتقول يا رب نجي نفسي ربنا يسمع على طول في كلمة خطيرة ومرعبة في الكتاب المقدس توزننا شوية في البطنة بتقول ايه بتقول بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد ان كنت انت تكيل للناس بالرحمه واي انسان تلاقيه في ضيقه تجري بكل قوتك لانقاذه لما تقول يا رب نجي نفسي تلاقي ربنا يجري بكل قوه لانقاذك ان كنت تضغط على غيرك وتسحقه تحت أقدامك وتذل غيرك وتحطم غيرك وتتعب غيرك يأتي وقت يقول لك فيه الله بالكيل الذي به تكيلون يقال لكم ويزاد تصرخ ولا تستجاب تقول له يا رب نجي نفسي يقول لك وليه ما نجتش فلان وما نجتش فلان يقول أيها العبد الشرير أنت مرضتش تسامح أخوك في وزنات قليلة وأنا سبحتك في عشرات الآلاف خذوه والقوه في السجن لا يخرج إلا عندما يوفي الفلس الأخير فلما نقول يا رب نجي نفسي نحط جنبيها وأنا على قدر طاقتي سأساهم في أن أنجي الآخرين وأساهم في أن أنجي نفسي ومع ذلك ففي كثير من الحالات لا يعاملنا الله بحسب خطايانا لا يعاملنا بحسب خطايانا وإنما بحسب رحمته ضيقا وحزنا وجد وباسم الرب دعوت يا رب نجي نفسي الرب رحيم وصديق وإلهنا يرحم برضو أخوة يوسف ما كانوش رحماء عليه ولما وقعوا في ايده رحمهم فساعات ربنا يعاملنا بالشكل ده يقول انتوا ما كنتوش رحماء ولما تقعوا في ايدي انا هرحمكم ارحمكم ليس لانكم تستحقون الرحمه وانما ارحمكم لكي اعلمكم الرحمه ارحمكم ليس لانكم رحمتم غيركم وانما ارحمكم لكي ترحموا غيركم في المستقبل درس عملي الرب رحيم وصديق الهنا يرحم الذي يحفظ الأطفال هو الرب اتضعت فخلصني الذي يحفظ الأطفال هو الرب هنا ابتدت النفس تنزل تنزل أمام الله وتنسحق وتصرخ كما يصرخ الطفل يا رب نجي نفسي الطفل أول ما يقع يصرخ ويقول الحقني فالإنسان ابتدى يبقى زي الطفل يصرخ ويقول الحقني الذي يحفظ الأطفال هو الرب يحفظ الأطفال لأن الطفل عاجز عن تخليص نفسه فغيره بيخلصه فالله يحفظ الأطفال لأن الأطفال لا يستطيعون أن يحفظوا أنفسهم الأطفال لا يستطيعون أن يحفظوا أنفسهم الكبار يعتمدون على فكرهم يعتمدون على ذكائهم يعتمدون على قوتهم يعتمدون على خبرتهم أما الطفل فليست له قوة ولا خبرة ولا ذكاء فيطلب من الله يا رب نجي نفسي وإلهنا يرحم الذي يحفظ الأطفال هو الرب الطفل يصرخ طالبا الإنقاذ وله إيمان وله ثقة في من, في من ينقذه فعندما نصرخ بعجز الطفل وبتواضع الطفل وبثقة وإيمان الطفل عندئذ نستحق عبارة الذي يحفظ الأطفال هو الرب عارفين الأطفال عاملين زي إيه زي ما قال ربنا ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب الغنم في وسط الذئاب لا تهاجم الذئاب ولا تصارعها إنما تلجأ إلى الراعي لكي يحفظها والغنم في وسط الذئاب بتشعر بضعفها أمام الأخطار الخارجية كذلك الإنسان رجل الله بيشعر إن هو في العالم زي غنم في وسط ذئاب لما بيكون في ذئب واحد في وسط الغنم كلها يهدد الغنم كلها امال لو كانت الغنم هي اللي في وسط الذئاب تبقى تضيع ومع ذلك كما قال احد الروحيين نحن نرى ان الغنم في العالم اكثر من الذئاب مع انها اضعف ولا تستطيع ان تحمي نفسها لكن الذئاب في الع- في العالم بتنقرض والغنم بتزيد يوم عن يوم في ضعفها في عجزها في عدم قدرتها عن حماية نفسها في بساطتها في وداعتها في هدوئها هي تعيش في حماية الراعي الذي يحفظ الأطفال هو الرب عشان كده أنا اتضعت فخلصني اللي بيحفظ الأطفال هو الرب عندنا في الكتاب أمثلة كثيرة زي مثلا موسى الطفل موسى الطفل حفظه الرب وهو ملقى في سبت في البحر يوسف الطفل حفظه الرب من اخوته الاقوياء اللي رموه في البير وباعوه كعبد وراح عيل صغير في ارض مصر صموئيل الطفل حفظه الله وهو في بيئة شريرة وسط أولاد عالي الكاهن الأردياء اللي كان ممكن يفسدوا أي أخلاق الذي يحفظ الأطفال هو الطفل هو الرب زي ما ربنا حفظ الثلاثة فتية الصغار زي ما حفظ دانيال كلمة الذي يحفظ الأطفال هو الرب مش معناها الأطفال يعني العيال الصغيرين بس كل من يسلك في وداعة الطفل وفي بساطة الطفل عشان كده الناس الودعاء البسطاء بيحفظهم ربنا الأذكياء الجببرة بيلجأوا لعقلهم يحميهم لقوتهم لشخصيتهم تحميهم لكن الشخص الوديع البسيط الغلبان يقول حافظ الأطفال هو الرب أنا مش قد الناس دول هكذا كان القديس أنطونيوس في وسط محاربات الشياطين كان بيقول لهم أيها الأقوياء ماذا تريدون مني أنا الضعيف أنا أضعف من أن أقاتل أصغركم زي غنماية في وسط ذئاب وعاش أنطونيوس في البرية وأمامه هذا الشعار الجميل حافظ الأطفال هو الرب يا أخي إن أردت أن إن الله يحفظك اعتمد على الله أكثر مما تعتمد على ذكائك اعتمد على الله أكثر مما تعتمد على قوتك الشخصية اعتمد على الله كطفل على أبيه المسألة دي بنلاحظها تمام الناس ال- الأذكياء ساعات بيكونوا أقل الناس صلاة والناس الأقوياء ساعات بيكونوا أقل الناس في الصلاة وهكذا الأغنياء أقل الناس في الصلاة الإنسان في فقره مش لاقي فلوس يعتمد عليها فبيعتمد على ربنا والضعيف ملهوش قوة يعتمد عليها بيعتمد على ربنا والذي لا يثق بذكائه ولا بخبراته بيعتمد على ربنا عشان كده ربنا بيقول ان هو حافظ الاطفال صحيح ربنا بيحفظ الكبار والصغار وبيحفظ الاطفال والشيوخ لكن هو بالاكثر معين من ليس معين له ورجاء من ليس له رجاء الطفل زي ليس له معين وليس له رجاء عشان كده بيعتمد على الله حافظ الأطفال الصغار هو الرب لذلك قال داوود لما أنا عرفت الحكاية دي وعرفت أن حافظ الأطفال هو الله وقفت أمام الله كطفل واتضعت فخلصني مش جايز واحد فيكم يقول أنا صليت لله كتير وما خلصنيش أقول له أدي الحل هو موجود في الآية بيقول اتضعت فخلصني ربما ربنا لم يتقدم لخلاصك لأنك مغرور في نفسك شوية أو لأنك معتمد على قوتك شوية أو لأنك معتمد على خبرتك أو لأنك معتمد على الناس وساعات ربنا يستنى لغاية لما يلاقيك رميت سلاحك البشري ورميت كل معونة خارجية وأتيت إليه كضعيف ويقول لك هبتدي دلوقتي أخلصك لما جدعون جه يحارب حروب الرب جاب تلاتين ألف جندي وبعدين ربنا قال له أنت بتعمل إيه لما تحارب بالتلاتين ألف هتفتكر إنك أنت بقوتك نلت هذا الخلاص تعال أغربل لك التلاتين ألف دول لغاية لما صفيوا على تلتمية بس وقال له روح حارب بالتلتمية حارب بالتلتمية ودول هم التلتمية دول فيهم عافية هنا بقى يلجأ الإنسان للصلاة ربما ربنا بيجردك من كل قوة لكي تلجأ إليه هو مصدر كل قوة وتقول كما قال داود قوتي هو الرب قوتي هو الرب وقد صار لي خلاصا أنا شخصيا ملياش قوة لكن قوتي هي ربنا أنا ملياش قوة لكن قوتي هي ربنا وملياش سلاح زي جولياط الجبار اللي عنده رمح زي نول النساجين لكن سلاحي هو الرب انا اتيك باسم رب الجنود داوود خلع الحلة العسكرية بكل ما فيها من قوة وراح كده انا انا قوتي قوتي هو الرب وقد صار لي خلاصا مؤبدا ربما أنت لم تنل من الله خلاصا من خطاياك ولا خلاصا في متاعبك الكثيرة لأنك لم تتضع أمامه ما زلت لغاية دلوقتي في كل كبرياء بقى واعتداد بذات تقول طيب الخطية دي أنا منول دلوقتي هبطلها خلاص ما عدتش اعملها تاني وبكل جرأة تروح حاطط ايدك على كتاب مقدس وتقول يا رب بحق هذا الكتاب انا مش هعمل الحكاية دي تاني لسه بتقول انا هعمل وانا مش هعمل طب خليك وبعدين تروح واقع فين تعهداتك وفين نذورك وفين انا مش هعمل راحت وبعدين يجي واحد زي بطرس يقول له اسمع يا رب لو انكرك الجميع انا لا انكرك ولو ادى الامر اموت معك ما تخافش معاك راجل طب وريني رجولتك يا بطرس راح متبهدل قصاد جارية بسيطة ربنا قال لا انت عايز تخلص حقا ضع امامك هذا الشعار اتضعت فخلصني اتضعت فخلصني اسجد امام الله قل له يا رب انا عاجز عن مقاتلة اصغرهم اقل خطية ممكن تجيبني الارض انا لا هقول لك عندي عفة اقدر بيها على الزنا ولا اقول لك عندي حيلة اقوى بها على مؤامرة الناس الاشرار ولا هقول لك عندي صلابة ولا عندي ذكاء ما عنديش حاجة ابداً انا واقف امامك كطفل غلبان مسكين اقول حافظ الاطفال هو الرب اقول لك اتضعت فخلصني مش قادر يا رب انت تدخل انت هزمت الشياطين انت اخرجت الشياطين من لجئون انت صاحت الشياطين وخافت منك وقالت ما لنا ولك يا يسوع الناصري انت اللي تقدر عليهم انا ما اقدرش انا مش قادر انا يا رب وقعت امبارح واول امبارح واول اول مش قادر انت تخلصني يا رب نجي نفسي يا رب نجي نفسي اسكب نفسك امام الله اصرخ امامه باستمرار امسك في الله ولا ترخيه قول له يا رب نجي نفسي يا رب انا مش قادر انا ضعيف عن مقاتلة اصغرهم انا جربت نفسي معاهم فوقعت انا مين انا اللي اقف قصاد الشياطين انا مش قد الحاجات دي ابدا انا مش قدها انت اللي تقدر الله يغلبه لا الانسان اتضعت فخلصني نحن نحتاج يا اخوتي الى هذا الاتضاع لكي نحارب به الشياطين الشياطين يقدرون على الاقوياء لكنهم لا يقدرون على الضعفاء الشاعرين بضعفهم دايما الشيطان يحارب الاقوياء شوفوا الكتاب بيقول ايه على الخطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء يا سلام طب ليه كل قتلاها أقوياء لأنهم لم يتضعوا أمام الله ولم يتضعوا حتى أمام الشيطان تقول أنا أتضع قصاد الشيطان ده أنا أدوسه برجليه طب روح دوسه برجليك روح دوسه برجليك ووريني عارف امتى تدوسه برجليك امتى تدوسه برجليك لما تتضع لما زي الانبا انطونيوس تقول لهم ايها الاقوياء ماذا تريدون مني انا الضعيف انا مش قدكم صدقوني انا مش قدكم صحيح انا استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني ولكن انا بطلب من المسيح انه يقويني لان انا مش قادر عليكم انا مش قادر عليكم ومش حملكم وابعدوا عني احسن لي واحسن لكم هذا الانسان اللي يقف متضع في حرب الخطيه مش جبار انا هسيب دية وهسيب دية وهسيب دية وخلاص من اول دلوقتي ما عدتش اعمل الحكاية الفلانية حول قراراتك الى صلوات حول قراراتك الى صلوات قول له يا رب انا عايز اسيب الخطية الفلانية انت اديني قوة فلما سبها اقول الفضل ليك انت وليس ليا اتضعت فخلصني ارجعي يا نفسي الى موضع راحتك لان الرب قد احسن الي وانقذ نفسي من الموت وعيني من الدموع ورجلي من الزلل ممكن تقال بالنسبة للأموات فعلى القبور يقول ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك على اعتبار أن الأرض أرض تعب والراحة في الأبدية وممكن تؤخذ بطريقة روحية ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك فإن الرب قد أحسن إلي أنت يا نفسي تعبت كتير في الخطية تعبت من الشهوات وتعبت من السقطات وتعبت في الطريق الواسع الملتوي تعبتي كف... كفاك تعبا ارجعي يا نفسي الى موضع راحتك كفاية عليك اديك مشيتي في الغضب لما دختي مشيتي في الغضب لما أعصابك اتحطمت مشيتي في الغضب لما جالك سكر وجالك ضغط وجالك حاجات في المعدة وتعبتي خالص ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك فإن الرب قد أحسن إلي مشيتي في الزنا لما تعبتي وجاتلك أمراض وضعفتي وانتصرت عليك الشهوات وبقيت ليل ونهار مش قادرة تقومي نفسك والأفكار طغت عليك مش قادرة عليها والشهوات طغت عليك مش قادرة عليها ودخت واتبهدلت آخر بهدلة ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك كويس إن احنا نقول الكلام ده لأن طريق الخطية مفهوش راحة طريق الخطية مفهوش راحة بنقول ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك لأن راحتك في الله وحده مهما مشيتي في السكة دي مش هتستريحي ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك إلى سلامك القلبي إلى علاقتك بالله ارجعي إلى مخدعك واغلقي بابك وصلي لأبيك في الخفاء ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك موضع راحتك في روحياتك القديمة وفي علاقتك الطيبة بالله ارجعي إلى موضع راحتك فإن الرب قد أحسن إلي طول ما انت ماشية في الخطية مش هتستريحي هتنتقلي من تعب إلى تعب ومن اضطراب إلى اضطراب زمان ما كانش عندك الحروب الموجودة دلوقتي ما كانتش الأفكار بتسيطر عليك ولا الشهوات بتسيطر عليك ولا الخطية بتسيطر عليك ولا الشيطان بيقوى عليك ارجعي إلى موضع راحتك ولن تجديه إلا في الله ارجعي لأن الرب قد أحسن إلي أحسن إلي لأني اتضعت فخلصني لأني ضيقا وحزنا وجدته باسم الرب دعوه يا رب نجي نفسي والرب نجاني ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك زي ما بيرجع الطائر إلى عشه شوفوا بيقول ايه الكتاب المقدس بيقول والحمامة إذ لم تجد موضعا لقدميها رجعت مرة أخرى إلى الفلك الحمامة إذ لم تجد موضعا لقدميها رجعت مرة أخرى إلى الفلك طارت في الهوى وجريت شمت الهوى الجميل والشمس المشرقة وما لقتش موضع لقدميها رجعت تاني رجعت إلى أبينا نوح تقول له افتح لي طاقتك الجميلة يا أبي لأدخل إلى هذا الفلك الناس يمكن يفتكروه حبس محبوس وسط جدران بعيد عن الهوى الطليق أبدا أنا أجد فيه موضع راحتي افتح لي طاقتك أيها الأب الكبير فأدخل إلى فلكك حافظ الأطفال هو الرب ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك فإن الرب قد أحسن إلي وأنقذ نفسي من الموت عرفني طريقه وأنقذني من موت الخطية وأنقذ نفسي من الموت وعيني من الدموع لأني هذهب إلى الموضع الذي يمسح فيه كل دمعة من عيني ورجلي من الزلل لأني سوف لا أسقط في الخطية إن سرت مع ربنا هذا هو طريق الله ينقذ فيه نفسك من الموت وينقذ عينيك من الدموع وينقذ رجليك من الزلل وعندما نذهب إلى الأبدية سنجد هذا أيضا ندخل إلى أبدية الله ونقول ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك فإن الرب قد أحسن إليه وأنقذ نفسي من الموت فنلت الحياة الأبدية وأنقذ عيني من الدموع فعشت حياة الفرح في النعيم وأنقذ رجلي من الزلل فخلصت من الخطية ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك فإن الرب قد أحسن إلي وأنقذ نفسي من الموت وعيني من الدموع ورجلي من الزلل أرضي الرب أمامه في كورة الأحياء الليلويا هكذا يمكن أن أعيش في كورة الأحياء مع الرب إذا سرت معاه في هذا الطريق يا ريت تحفظوا هذا المزمور تصلوه في صلوات الساعة التاسعة